والابن والروح القدس لله الواحد امين هناخد حاجة تاني في فكر المسيح فكر المسيح كله تواضع فكر المسيح لو دخلته تجا- تجاسرا وتجاوزا تخيل ان انت دخلت دماغ ربنا يسوع له المجد هتلاقيه دايما بيفكر في المتكئ الاخير دايما بيفكر في المكانة الأخيرة مش في المكانة الأولى بالرغم ان هو إله الكل ورب الكل دي باينة قوي في كلام معلمنا بولس في رسالته الفيليبي 2 نقرا النص ونشرحه حتة حتة ونوصل للجزء اللي احنا عاوزينه يقول إن كان وعظ ما في المسيح إن كانت تسلية ما للمحبة إن كانت شركة ما في الروح إن كانت أحشاء ورأفة يعني هو بيقول إيه بيقول أي حاجة بتعملوها لازم تكون جوه ربنا لو في وعظ يبقى في المسيح إن كانت تسلية تسلية هنا مش لب وسوداني على فكرة تسلية مقصود بيها تعزية يعني احنا وبنرتل في تسلية تسلية السلوى هنا مقصود بيها العزاء الروحي الراحة النفسية إن كانت تسلية ما للمحبة مش ممكن تتعزى وانت مخاصم حد لو انت زعلان مع حد هترتاح ازاي إن كانت شركة في الروح يعني كنت هتقوم تخدم وتساعد ده الروح القدس بيخلينا كلنا شخص واحد في الآخر إن كانت أحشاء ورأفة يعني عمل رحمة وخدمة و... فتمموا فرحي ده بولس بيكلمهم من السجن بيقول لهم لو هتعملوا أي حاجة وعظ ترنيم خدمة شغل أهم حاجة تفرحوني بإيه؟ حتى تفتكروا فكرا واحدا لازم كلكم تبقوا بتفكروا بفكر واحد إيه هو ده بقى؟ ولكم محبة واحدة بنفس واحدة فكرا واحدا محبة واحدة نفس واحد مفتكرين شيئا واحدا أربعة واحد في آية واحد محبة وفكر ونفس وشيء واحد يعني أكتر حاجة هتريح بولس في سجنه وهو بيخاطبهم من على مسافات عاوز أسمع إن أنتوا كلكم شخص واحد فكرة واحد روح واحد محبة واحد تيجي إزاي دي هيقول لهم بقى نوصل لهذا الفكر الواحد إزاي لا شيئا بتحذب بتحذب يعني ايه احزاب اوعوا تقعوا في الحزبيات واحد برأيه والتاني برأيه وكل واحد يعمل مجموعة باظت الكنيسة تشوه المنظر خرج المسيح من الصورة لا شيئا بتحزب أو بعجب إيه العجب ده في العرب الفصحى العجب أو التعاجب هو الافتخار والذاتي ده والإعجاب بالنفس اوعوا تعملوا حاجة بعجب بمعنى ان الواحد يبقى معجب بنفسه بل بتواضع يبقى كل الكلام عاوز يوصل للكلمة دي اللي يخلي الكنيسة كلها روح واحد فكر واحد قلب واحد ان كل الناس تبقى فيها الحتة دي لا في عجب ولا في رأي صلب تحزب بل بتواضع وهنا تعريف التواضع ايه حاسبين بعضكم بعضا مع بعضكم البعض افضل من انفسهم الشاطر اللي يحس ان اللي حواليه افضل من نفسه وانت وقاعد كده فكر كل شويه يا ترى اللي في البيت احسن منك ولا انت احسن واحد لو حاسس انك احسن واحد يبقى ما عندكش تواضع يا ترى اللي موجودين في المؤتمر احسن منك ولا انت احسن منهم لو حاسس انك احسن منهم يبقى ما عندكش تواضع يبقى لسه فكر المسيح بعيد عنك قوي تقول طب انا اعرف اكتر المعرفه مش هي اللي هتوزن طب انا بخدم اكتر الخدمه كاعمال مش هي دي اللي هتوزن فانت حساباتك كلها تطلع غلط حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم انا بجري عشان ادخل بقى على الحته اللي تهمني لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا فاكرين برضو دروسيوس القديس دروسيوس قال التواضع اللي من النوع الثاني القوي ان الواحد يقف يصلي بدل ما يذكر محاسنه الشخصية يذكر ايه فضائل الناس ومحاسن الناس من كتر ما هو ناسي نفسه لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه يعني ايه مش دايما باصص على نفسك انا حلو انا بعمل انا ما بعملش انسى نفسك شوية يا اخي بص للي حواليك وافرح بنعمة ربنا و... بل كل واحد إلى ما هو لآخرين بدل ما تفضل دايما أنت خلي بالكم الحتة دي مركز اهتمامك هو ذاتك انت اللي بتفكر في نفسك طول الوقت ما تشيل ذاتك دي وتحط الناس مطرح ما تفكر في حد تاني في المسيح في الفقير في المريض في الأحباء في الأصدقاء في البعيدين في القريبين وتبقى ناسي نفسك خالص كده هتبقى متواضع كده هتبقى بتقرب من فكر المسيح يعني بطريقة تانية لو دخلنا فكر المسيح في أي لحظة مش ممكن هنلاقي المسيح له المجد تجاوزا وتجاسرا أقول مكان الوحيد اللي مش هتلاقي فيه المسيح هو فكر المسيح لأن المسيح ما بيفكرش في نفسه أبدا ما جئت لأخ... لأخدم بل لأخدم فمش هتلاقي المسيح أبدا بيفكر هينام إمتى هياكل إمتى تجيش في باله ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه مش على باله حتى هينام إمتى وفين ما جاتش في دماغه إنما طول الوقت بيفكر في الناس بيفكر الأب السماوي عاوز إيه والناس محتاجة إيه والاتنين يتقابلوا في كلمة الخلاص لا شيئا بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم محتاجين نوزن نفسنا كل شوية تقدر تحسب الناس أفضل منك كل لا لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه يا ترى أنت لسه بعد العمر ده أنت أساس اهتمامك أنت مركز تفكيرك ولا في حد تاني في المركز بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع يبقى مرتبط بموضوعنا هذا الفكر في المسيح أصل الفكر ده هو ربنا يسوع أكتر واحد في التاريخ والوجود حسب نفسه أقل من الكل وهو أعظم من الكل ربنا يسوع أكتر واحد ما بيفكرش في نفسه بيفكر في الناس هو المسيح فهذا الفكر الذي في المسيح يعني فكر المسيح فليكن فيكم يبقى دي وصية أن يتنقل فكر المسيح يبقى في راس كل واحد فينا تبقى بتفكر بطريقة ربنا معناها إيه؟ أول مبدأ كل الناس أحسن مش أنا الأحسن وبدون صغر نفس زي ما اتفقنا مش معناه ان انا قرفان من نفسي ويائس لا لا لا انا حاسس الناس احسن مني ومش تعبان نمرة اتنين الناس شغلاني عن نفسي عاوز اريح كل الناس عاوز اوصل كل الناس السماء عاوز ارضي ربنا وانا اخر واحد مش مش واخد بالي انا محتاج ايه حتى فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذ كان في صورة الله هقراها وبعدين بقى نشرح الحتة دي لاهوتية وجميلة وعميقة وحفظ للشاطرين إذ كان في سورة الله لم يحسب خلسة خلسة يعني اختلاسا أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب يعني إيه بقى الكلام ده تعالوا نحلل الحتة الصعبة دي يعني إيه إذ كان في صورة الله يقول ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله بصوا أي واحد في التاريخ وقف يقول أنا ربنا كذاب مش كده؟ اختلس اختلس إيه؟ اختلس اللاهوت سرقه لأن اللاهوت مش ملكه الوحيد اللي لما قال أنا ربنا ما كانش اختلاس هو المسيح فاهمين التعبير لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله بتترجم في الإنجيل القبطي لم يكن مساواته لله اختلاسا يعني حين أعلن أنا والآب واحد اليهود هاجوا وماجوا كانوا هيرجموه بس هو كان معاه حق لأنه صادق ما كانش واخدها اختلاس مش واخد حاجة مش حقه ده بيعلن حقه وبالرغم من كده ان هو والله واحد هو ابى الله في كل اللاهوت كل اللاهوت فيه انما ما جالناش بقى في مجد لاهوته إنما أخلى نفسه آخذا صورة عبده فمعلمنا بولس عاوز يورينا قد إيه المسيح اتنازل عشان هو بيعلمنا درس اسمه التواضع فكر المسيح اللي كله تواضع فعشان يورينا الفكر ده بيمشي ازاي حط لنا المسيح وابتدى القصة من الأول هو المسيح ده مين ده ربنا وربنا بجد مش كده وكده هو ربنا بجد لم يكن مساواته لله اختلاسه طب عمل ايه الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله يعني هو معادل لله بالحقيقة معناها كده الآية دي فالمسيح إله في كل مجده تنازل ها لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد يبقى نزل من مركز سيد إله إلى مركز عبد طبعا ده تنازل فظيع يعني أنت كبيرك يوم ما الواحد فينا يبقى متواضع هينزل من إيه لإيه من عبد لعبد يعني ما أنت في الأول في الآخر طلعت نزلت عبد يعني حتى لو أنت يعني رئيس الدنيا كلها أنت مجرد عبد ولو قعدت تحت رجلين الدنيا كلها بقيت عبد ايه يعني التنازل اللي عملته كتير والحقيقة أول الحكاية وآخرها شوية تراب فحتى التنازل في حياتنا أو التواضع في حياتنا عملية يعني لا تكاد تذكر يعني درجة ناس القديسين يقولوا مفيش تواضع في حياة البشر ينزلوا عن ايه هو التراب هيتواضع ايه اللي هيتنازل فيه انما ربنا التواضع دي صفة واضحة فيه لأنه تنازل بالإخلاء من مركز الألوهية طبعا فضل إله بس مخبي لاهوته أخذ صورة عبد دي كبيرة أوي دي دي كبيرة جدا ده تنازل لا يمكن حد يستوعبه مش كده بس مش بس تنازل إلى صورة عبد كويس بقى واحد مننا لا لقى انه لازم ينزل تحتينا كلنا برضه لحسن في واحد يقول له برضه انت لسه فوق مني يا رب قال لا لا خلينا انا تحت كل البشر اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت موت الصليب اصعب موتة احقر موتة اكتر ميتة او موتة تهين الانسان في التاريخ هي موت الصليب هي موتة المجرمين ملعون من علق على خشبه فعشان يبقى المسيح نزل تحت تحت كل العبيد كمان مش تنازل بس من مركز الإله إلى مركز العبد ومن مركز العبد إلى أقل عبد طبعا هذا التنازل كان حياة المسيح كلها يعني حتى في التجسد في ميلاده اختار أوضاع متواضعة جدا كونه يتولد في زريبة بهايم ده مين فينا يعني يقبل على نفسه ان يبقى يوم ما اتولد كان في زريبة بهايم واول سرير كان العلبة الخشب اللي بياكلوا منها البهايم اللي هو اللي اسمه المزود مين يقبل نفسيا ان ده يبقى الهيستوري بتاعه كتير وفي الآخر آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه تاني يبقى في أخلى نفسه وفي وضع نفسه يعني التنازلات مستمرة طب يا رب ما أنت فوق الكل أنت الملائكة بتسبحك مش على باله الحاجات دي ولما مش على الأرض ملائكة لسه بتسبحه بس هو مش بيفكر في الحاجات دي كل اللي بيفكر فيه إزاي يفضل في آخر الكل أطاع حتى الموت موت الصليب عند موت الصليب كان جاب قعر الحكاية خالص آخر الحكاية خالص فنزل بقى من الآخر للفوق خالص فيقول الآب بقى رفعه أو رفعه تمشي كده أو كده فوق كل اسم يعني أظهر خلي بالكم هنا مش معناه عمله إله لا ده احنا من الأول بنقول هو إله مش كده نور من نور إله حق من إله حق لكن أظهر لاهوته الآب مجد ابنه وأظهر أن هذا الابن ليس إنسانا عاديا وإنما ده هو رب الكل إله الكل فرفعه فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع يعني كل ركبة هتنحني وهتسجد للمسيح له المجد كرب كإله يبقى التنازل اللي عمله المسيح له المجد تنازل كبير قوي هو ده بقى اسمه فكر المسيح كل ده عشان نقول فكر المسيح دائما هو فكر التنازل مش فكر الارتفاع ربنا يسوع مشغول دايما ينزل لتحت فبتيجي تلقائيا وكنتيجة انه بيتمجد اكتر وبيطلع لفوق الآية اللي علمها لنا المسيح كمبدأ وشعار قال ايه من وضع نفسه يحصل له ايه يرتفع ومن رفع نفسه يتضع يعني لو فكرك مشغول ترفع نفسك لفوق تلاقي الأيام تخفسك لتحت لو فكرك فكر المسيح مشغول تنزل لتحت تبقى أقل من اللي حواليك تريح الكل وتبقى أنت اللي تعبان هتلاقي الدنيا بترفعك لا ربنا اللي هيرفعك من يضع نفسه يضع يعني يتضع يعني يتنازل يعني ينزل درجة يرتفع ومن رفع نفسه يتضع من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن للكل خادما من أراد فيكم أن يكون أول الكل فليكن آخر الكل يبقى هنا احنا بنركز على فكر المسيح هو فكر التواضع وفكر التواضع مش موقف إنما حياة يعني ما نقدرش نقول أن ربنا يسوع له المجد تنازل في موقف المسيح من ساعة ما نعرفه هو دائما في وضع تنازل دايما متنازل نقول تاني يا جماعة فكر ربنا يسوع له المجد كله تواضع كله تنازل دايما بينزل لتحت وبيعلمنا نتنازل ونتضع وننسى كرامتنا في حاجة كده في اللاهوت أقولها لكم صورة الله دي عملت إشكال شوية أقول لكم في إيه واحد ممكن يسأل سؤال حتى بقى بتاعت اللاهوتيين شوية انتوا ناس كلكم كبار شداد هنقول لكم كلام صعب شوية صورة الله ممكن تطلع واحد يقول أنا اتلخبط إزاي المسيح يتقال عليه إذ كان في صورة الله واتقال على آدم أنه خلق على صورة الله مش تلخبط هو آدم قد المسيح ها ما أنا هقولها لكم بصوا بقى أتاري إيه لا ما أدمان في الأصل بقى في العربي مش باينة في اليوناني في أصل الكلام لما اتكتب في كلمتين لكلمة صورة ايكون اللي هي ايقونة دي احنا عارفينها دي أنبا أنطونيوس هنا ده ايكون دي صورة لأنبا أنطونيوس يعني تقطيعه الخارجية وشكله الخارجي صحيح لما لو دشناها بالميرون تبقى فيها قوة الأنبا أنطونيوس وبركته إنما هو في الآخر هو صورة إنما في كلمة تاني في اليونان اسمها μορφή أو مورفو اللي فيه ليه في الطب بقى وال morphology μορφή أو مورفو دي مش مجرد الشكل الخارجي هنا بمعنى نفس الشخص هنا الصورة يعني عارف لما تقول لواحد الخالق الناطق أبوه دي تفرق خالص لما تلاقي صورة وتقول دي صورة أبوه لا هو الابن هنا الخالق الناطق أبوه ده صورة الله بالمعنى اللي ينطبق على المسيح ولما تبقى صورة شبه الشخص ده المعنى اللي ممكن ينطبق على الإنسان بمعنى كل الآباء ميزوا في الحتة دي وقالوا حسبه لحسن تتزحلقوا تعتبروا آدم إله أو تعتبروا المسيح آدم عادي لا كده صح ولا كده صح صحيح المسيح اتقال إذ كان في صورة الله لكن آدم اتقال على صورته في ناس برضو من الآباء مسكوا في الحرف فقالوا إيه اتقال على المسيح هنا الذي إذ كان في صورة الله أما آدم فخلق إيه على أنتوا شاطرين أنتوا عارفينها من دي على صورة الله عارفين معناها إيه مين صورة الله التيبيكال ربنا يسوع له المجد بالمعنى المورفو يعني صورة الله الوحيد المنظور هو المسيح إله من إله نور من نور فالآدم انطبع اترسم اتعمل على صورة الله اللي هو بين قوسين ربنا يسوع له المجد فأتاري في تكوين واحد لما قال أصنع نصنع الإنسان على صورتنا يقصد مين؟ المسيح له المجد يعني الثالوث الأقدس بيقول يلا نعمل الإنسان على صورتنا طب ما هي صورة الله المنظور ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح عشان كده في اللاهوت قالوا لنا إيه هو مين أقدم المسيح ولا آدم الحقيقة المسيح صحيح بدون تجسد لكن هو كائن منذ الأزل فآدم لما اتخلق هو اتخلق على الصورة اللي جاي بيها ربنا يسوع لكن المسيح أقدم وده اللي قاله يوحنا المعمدان لما قال يوحنا المعمدان قال إيه يأتي بعدي ها من هو قبلي الناس طبعا داخت منه إيه اللي بيقوله ده يأتي بعدي من هو قبلي الذي هو أقدم مني كل الأزمنة دخلت في بعض إزاي بعدك وقبلك وأقدم منك توهتنا مفيش حاجة اسمها كده يا بعدك يا قبلك لا المسيح ينفع يبقى بعده بعده على الأرض قدام الناس إنما قبله بحكم لاهوت فاهمنا ولا صعبة يلا عدوها على خير وخلاص نرجع تاني لفكر المسيح بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم ده الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه لما الواحد فينا يبقى متواضع ودي كلمة كبيرة هتبقى طريقة تفكيره دايما انه بيعتبر اللي حواليه قبل منه أولى منه صدقوني اللي يعيش كده ما تقابلوش أي مشكلة في أي لحظة ليه؟ لأنه عاوز يريح اللي حواليه قبل ما يريح نفسه بالعكس ده هيوصل انه ما بيفكرش في نفسه اساسا فكرش في راحته خالص المهم كل الناس ترتاح وتنبسط وطبعا ترتاح يعني جوه ربنا عشان يوصلوا السماء حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع المسيح نزل نزل نزل يقولوا الاباء عارفين هو نزل ده كله ليه اصل البشريه نزلت قوي وتفعصت في الارض خالص بالخطيه فاضطر ينزل تحتها عشان يرفعها للسماء فاهمنا يعني هو نزل ليرفعنا قالها أثناسس الرسولي هو أخذ الذي لنا اللي هو الذل بقى اللي احنا فيه وأعطانا الذي له المجد اللي هو طبيعي عنده آه لما نتكلم عن التواضع نلاقي ان التواضع ده زي ما قال قديس دروسيوس قبل أي فضيلة وقد يكون من أهم الفضائل والبعض ساعات يسموها أم الفضائل وإن كان التعبير ده ساعات يتقال على المحبة كمان ربنا يسوع له المجد لما قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم شكلها حلو أوي واحد يجي ربنا يرتاح بس بشرط واحد عشان ترتاح فعلا تعلموا مني درس واحد بس لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة أتاري الوعد بالراحة أنا أريحكم مرتبط بالشرط ده فاهمنا ولا تاهت نقولها تاني هو بيقول تعالوا هريحكم فاحنا بنيجي للمسيح ساعات ما نرتاحش صح ساعات الواحد يجي لربنا بس ما يرتاحش هو ما ارتاحش ليه اصله نسي ان ربنا في نفس الآية بيقول اتعلم مني بدل جيت ليه ازاي تبقى اخر الكل هترتاح فعلا انما لو جيت لي وانت مش عاوز تبقى متواضع مش عاوز تبقى اخر الكل مش هترتاح حتى لو صليت وده اللي بيحصل ساعات الواحد يروح لربنا بمشكله ويطلع مش مرتاح مش لان ربنا مش امين في وعده لان احنا ما خدناش بالنا من ان ربنا يسوع مستنيك تجيله عشان تتعلم منه الدرس ده بس تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم الراحه في متناول يدك لو اتعلمت من المسيح اللي انت رايح له ازاي تبقى متواضع صحيح ساعتها هتلاقي راح وعشان كده قال ما هو اللي هيجي لي هيشيل بس نيري هين وحملي خفيف درس التواضع شيله بس اخف جدا من الشيله بتاعت الدنيا ثقيل الاحمال نيري هين وحملي خفيف يعني مدرسه التواضع اللي تخليك اخر الكل اخف جدا من حمل الكبرياء بتاع الدنيا لما تمشي في الدنيا تتمخطر كأعظم واحد انت شايل شيلة تقيلة تنكد عليك إنما لو عرفت ترميها عند ربنا وتتعلم منه التواضع هتتعب عشان تبقى تحت رجلين الناس فيها تعب إنما مقارنة بحمل الدنيا نيري هين وحملي خفيف فتجدوا راحة لنفوسكم يبقى إذا كنا بنتكلم إن فكر المسيح كله تواضع أول حاجة في أهمية التواضع هي كلمة الراحة أول بركة من بركات التواضع هي الراحة الواحد يتجاسر ويقول اللي مش مخلينا مرتاحين في دنيتنا ان احنا مش متواضعين ببساطة كده اكتر واحد عايش في الدنيا مرتاح رايق عنده سلام هو الشخص المتواضع كلما ازداد الانسان تواضعا كلما شعر براحة اكثر خلي بالكوا راحة لنفوسكم هي راحة نفسية مش راحة جسدية كل ما هتبقى متواضع هتتعب بجسدك أكتر إنما ده مش هيهز راحتك النفسية أبدا هتخليك كل يا مادة مبسوط أكتر ونفسيتك مرتاحة أكتر وأكتر النهاردة الناس كلها نفسيتها تعبانة لأن العالم يموج بالكبرياء الشيطان بيبشر بالكبرياء بينفخ في الناس عشان كل واحد يمشي يقول أنا دي موجة في الدنيا كلها كل واحد عاوز يفتخر بذاته ومركزه وسلطاته وإمكانياته وعشان كده الناس كلها تعبانة لما يجي واحد بقى شبه المسيح وسط ده كله يبص لكل الناس كأنهم فوق منه وهو آخر الكل تلاقوه آخر روقان وآخر راحة وآخر سلام تقول يا بخته فأول بركة للتواضع تخلينا نفسنا يبقى عندنا هذا الفكر الذي في المسيح يسوع فكر التواضع انك تجد راحة لنفسك شيء مغري جدا انك تكمل ايامك على الارض مرتاح نفسيا جدا وكمان تدخل السماء تاني بركة للتواضع كلمة تاني جميلة قوي في الانجيل اسمها النعمة الآية المشهورة اللي بتقول ايه تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين أو أو أما المتواضعون فيعطيهم نعمة تاخدوا بالكم الكلمة مش بس فكر المسيح ده تسربله بالتواضع يعني من راسك لرجليك زي اللي لابس جلابية كده يعني لما تشوف المسيح تلاقي انه متواضع في كل حاجة في كل كلمة في كل تصرف في كل موقف لابس التواضع لبس مش كلمة خلي بالكم ساعات الواحد يقول كلمة تواضع بس ما يكونش لابسه سهل قوي الواحد يقول أخطيت سامحني فالتاني يقول له أيوة أنت غلطت يقول له لا ما غلطتش بقى أمال كنت بتقول أخطيت سامحني على إيه؟ أهو كلام الكلام سهل الكلام سهل لكن لو هندخل بقى في الموضوع بجد لا ده كلام إنما مش لابسها لبس السلام لك يا ممتلئة نعمة اللقب المشهور بتاع العذراء الوحيدة اللي خدت اللقب الشيك ده ممتلئة نعمة كان مرتبط بالكلمة اللي قالتها نظر إلى اتضاع أمته ف... فأمثال 15 يقول إيه قبل الكرامة التواضع ومن يسعى للكرامة تهرب منه ومن يهرب منها تجري وراء يعني إيه لما الواحد يبقى عنده فكر المسيح اللي هو فكر التواضع فكر أخلى نفسه فكر وضع نفسه فكر أطاع فكر اللي بيفكر لتحت مش بيفكر لفوق لما الفكر ده يكون شاغل الواحد يجد نعمة في عينين ربنا ودي بقى ايه كنز تاخد في ديلها كل حاجة من ربنا نعمة دي كأنك دخلت على حساب ربنا واغرف زي ما انت عاوز كلمة نعمة دي سر خد منه زي ما انت عاوز عاوز فرح خد عاوز ملكوت خد عاوز حل مشاكل خد عاوز معجزات خد عاوز مواهب خد اللي انت عاوزه بدل فتحت في مجال النعمة خد اللي انت عاوزه ومش نعمة قدام ربنا بس نعمة أمام الناس المتواضع يجد نعمة في عينين الناس الناس ترتاح له كلنا ننفر من المتكبرين لما نلاقي واحد طول القعدة عمال يقول أنا أنا أنا تلاقي الواحد إيه زهق وعاوز يقوم انما لما تقعد مع حد تلاقيه متواضع كده بيمجد ربنا وشايف كل الناس كبيره تلاقي قعدته حلوه تلاقي نفسك مشدود ربنا يسوع كان جذاب جدا باتضاعه كان جذاب جدا يبقى اول حاجه يطلعها التواضع فينا ايه فاكرين الراحه تاني بركه للتواضع النعمه تالت بركه للتواضع الحكمه لما يكون عندك فكر المسيح اللي هو كله تواضع بتفكر بطريقة تحت مش فوق تاخد نعمة تاخد راحة تاخد حكمة مشهورة أمثال 11 يقول تأتي الكبرياء فيأتي الهوان ومع المتواضعين حكمة يعني المتواضع دايما معاه حكمة ربنا يسوع له المجد زي ما اتقال عليه متواضع اتقال عليه مزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم كل الحكمة طبعا فيه القصة المشهورة بتاعت سليمان الحكيم سليمان الحكيم في ليلة في عمره بعمره كله يا ريتها كانت كل ليلة ويا ريتها تبقى هي دي ليالينا في ليلة سهر وهو شاب صغير كان في العشرينات وبقى ملك وكان واخد عن أبوه حب ربنا ففي الليلة دي انطلق وقعد يذبح ذبايح بلا عدد ذبح ألف ذبيحة وما كانتش الشريعة بتقول كده خالص في حتة اسمها جبعون لسه كان قبل الهيكل كانش في هيكل كانت مرتفعة حتة عالية بيصلوا عليها وبيذبحوا الذبايح فكل لما يذبحوا ذبيحة يقول لهم هات واحدة كمان يذبحوا يقول لهم طب واحدة كمان قعد على الحال ده طول الليل يذبح ذبايح ألف ذبيحة بدون مناسبة ناس روحت نامت وهو شغال فجاله المسيح في الليلة دي المسيح بنفسه جاله قال له عاوز ايه قدام بقى الحب ده والسهر والذبيحة دي كلها قال له انت عاوز ايه قالها له ازاي في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا وقال اسأل ماذا أعطيك اسأل ماذا أعطيك دايما بتفكرني لأن أنا غاوي أفلام ديزني بتاعت الأطفال بتاعت الشبيك لبيك يعني المسيح لو المجد تخيل لما يجي الواحد يقول له اسأل ماذا أعطيك قول اللي أنت عاوزه فرصة عمرك مفيش دلع بعد كده اسأل قول اللي أنت عاوزه قام سليمان طلع فعلا تمام في اليوم ده قال له بص يا رب أنت مع أبويا عملت شغل كبير قوي اديت لأبويا رحمة عظيمة ومنين ما مشي معاك بأمانة وبر واستقامة حافظت عليه واديته ابن على نفسه يجلس على كرسيك هذا اليوم وأنت ملكت عبدك شوف الأسلوب خلي بالك هو طلع شقي فاهم يغلب ربنا إزاي قال له أنت ملكت عبدك عملت مني أنا ملك مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج ولا الدخول أنا لا أعرف أدخل ولا أخرج ده ملك انا ما بعرفش ادخل واخرج هعرف اتكلم واخد قرارات وايش حرب وايش بلاد وايش سفارات و... وعبدك في وسط شعبك الذي اخترت شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة فاعطي عبدك قلبا فهيما انا مش طالب غير دي اديني قلب فهيم ما هو مع القلب الفهيم لازم يكون في ايه فكر المسيح فكر التواضع يدي قلب فهيم دول مع بعض كده ما يسيبوش ايدين بعض لا احكم على شعبك واميز بين الشر والخير لانه من يقدر على شعبك العظيم فحسن الكلام في عيني الرب ربنا عجبه الكلام قوي عجبه ليه الكلام عشان حاجتين هو حاسس انه صغير ومش قد الحكايات فدي على طول تمشي مع فكر المسيح انا صغير انا مش قد المسؤوليه انا منفعش تعجب ربنا قوي دي الحاجة التانية بتطلب ايه يا صغير اطلب حكمة مش عاوز غير كده عشان المسؤولية قال له دي كمان تعجبني فقال له شوف لو كنت طلبت نفوس اعدائك كان يمكن اديك لو طلبت غنى الدنيا كان ممكن اديك انت ما طلبتش الحاجات دي اللي بيطلبها اي ملك واعي انما انت طلبت حاجة على مزاجي انا فانا هديك اللي طلبته وهديك اللي ما طلبتوش هديك القلب الحكيم اللي ما جاش قبله منه ولا بعد منه وهتلقب بسليمان الحكيم وهديك بقى اللي انت ما طلبتوش كل الدنيا هتبقى تحت رجليك هتبقى أغنى ملك على مستوى الأجيال هذه كلها ايه تزاد لكم بس انت اطلب صح فهنا الشطارة كل ده كان مفتاحه ايه عبدك فتى صغير لا يعلم الخروج والدخول اللي هي تمشي على طول مع فكر المسيح فكر التواضع يبقى تاني التواضع يدي ها راحة نعمة حكمة يدي حاجة كمان لما يكون الواحد متواضع يدي كلمة غالية قوي تدخل السماء أهم كلمة توصل السماء الكلمة دي أكتر كلمة المفروض الواحد ينشغل بيها طول حياته الكلمة دي مارس حق العمل المسيحي في الدنيا انه يتوب عشان يدخل السماء إنما للأسف قلبنا بينشف فتفضل الكلمة دي بالنسبة لنا نظري بنعتبر أن التوبة دي كلمة مناسبة للناس البعيدة اللي بتسرق وبتقتل وبتلخبط امتى يتوبوا طب وانت خلاص ما الموضوع ده مش تبعك ده ده موضوع ده هو ده اللي يدخل السبب اللي يخلي الواحد عايش توبة مستمرة فالسما يعني حاطط رجلين الاتنين فيها ومش خايف هي التواضع المتواضع دائم التوبة والتائب متواضع دائما المتواضع دائم التوبة والتائب متواضع دائما ليه؟ الاتنين دول ما يسيبوش ايدين بعض كل ما الواحد كان حاسس انه صغير وقليل بيقول له رب ارحمني هي دي التوبة وكل ما يقول له يا رب ارحمني وسامحني وشيل عني كل ما يزداد تواضع فتلاقي السهم رايح راجع التوبة والتواضع توأم يوحنا الدرجي له تشبيه جميل قوي يقول ايه وهو بيتكلم عن التواضع خد فيها بات طويل كده ده قديس من القرن السابع يقول عارفين لما تاخدوا عجينة الأول تاخدوا القمح الحبوب وبعدين تعجنوها وتطحنوها وبعدين تدخلوها الفرن وفين لما تطلع رغيف كده هكذا التوبة تبدأ الأول بأنك تجيب مشاعر الإنسان وتصحنها كده وتعجنها في بعض دي يسموها التوبة الشديدة أو النوح النوح أو النواح ولما تدخل في الفرن تطلع تواضع شوف التشبيه يعني ايه اوعى تفتكر انك عندك تواضع لا ما حدش فينا وصل للكلمه دي لسه احنا بالكاد لسه بنجمع الحبوب والمشاعر عشان ندخلها فرن التوبه انما مع الفرن ومع السنين يجوز توصل في يوم من الايام انك تبقى قربت شويه تشبه المسيح في تواضعه تواضع دي كلمه كبيره قوي لكن من بركات التواضع انك مشاعر التوبه سهله قوي عندك مسألة واحد من القديسين الكبار لقوه هو بيموت بيبكي قالوا له ابونا حبكت يعني ما عندك خمسين سنة في الصحراء كنت تبكي وتخلص قال لهم يا ولاد أنا بقول له اديني فرصة توب وهو بيودع وهو ماشي بيصلي بيقول لربنا ايه اديني فرصة ألحق أتوب بس شوفوا العظمة في آخر لحظات وآخر نفس كل اللي شغله يا رب اديني فرصة أتوب هو عارف سكة السما صح فاهمها مش تسأل واحد يقول لك أنا تبت زمان من عشر سنين تبت زمان ودلوقتي سعادتك بتعمل إيه؟ تعمل معجزات بقى بدل تبت زمان تبت زمان احنا ورانا إيه غير كده؟ طول ما احنا في الدنيا نتوب تبان قوي في العشار والفريسي اللي مخلي الفريسي يدخل يصلي صلاة واقفة ملهاش طعم عند ربنا هو انه ما عندوش تواضع هيتوب على ايه طيب انما العشار عنده تواضع طبيعي لانه حاسس فعلا انه وحش هو يعني مش هو فعلا وحش وحاسس انه وحش فالكلمة اللي عنده ارحمنا انا الخاطي خلاص برأ خد كل حاجة لانه في كلمة واحدة جمع الاتنين التوبة والتواضع ارحمني انا الخاطي ارحمني دي توبة وانا الخاطي دي تواضع عشرة على عشرة التاني بقاله نص ساعة بيصلي زيرو على عشرة مع انه بيشكر وبيصوم وبيصلي خدش حاجة خالص المرأة الخاطية نفس المنظر عندها تواضع طبيعي لأنها تائبة بركة كمان من بركات التواضع النمو الروحي نقول تاني لما الواحد يبقى عنده فكر المسيح يبقى دايما متواضع او فكر التواضع تطلع فيها ايه بقى بركاتها ايه عنده راحة نعمة حكمة توبة نمو نمو يعني ايه بقى دي مشكلة عندنا كلنا كلنا بنكبر في السن بنعجز حاسين قوي بالنمو الجسدي محدش فينا يقدر ينكرها مع ان الستات بينكروها عدوها مش مشكله مش كذب ولا حاجة إنما محدش فينا مش حاسس إنه بيكبر يوم بعد يوم باين عليه المشكلة كلها إن إحنا روحيا ما بنحسش إن إحنا بنكبر خالص محلك سر تحس إنك من عشر سنين ما زدتش حاجة عمال تسمع وعظات جميلة وكلام حلو إنما يا ترى بقيت مشتاق للسما لا طيب الدنيا رخصت في نظرك لسه طب قلبك وسع وبقيت تحب كل الناس لا طبعا طب لسانك اتظبط ما بيغلطش خالص لا لسه بدري الله امال هنعيش مليون سنه ولا ايه ما هو طب ما احنا عشنا سنين كتير قوي عارفين ليه مفيش نمو عشان مفيش تواضع لو في تواضع مظبوط تلاقي انه سنة عن سنة ده مش سنة عن سنة ده اسبوع عن اسبوع اللي بتسمعه بيترجم في حياتك على طول الكلمة اللي تقراها في الانجيل تعيشها في في يومها فبطلت قديس ميسائيل ده 17 سنة دخل الدير ثلاث سنين طلع سايح سايح مش مت يعني س- سواح في ثلاث سنين سواح واحنا مش عارفين نبقى خدام في 20 سنة في ثلاث السواح دي حاجة عالية قوي درجة عالية قوي في الرهبنة يعني بعد التوحد بشوية بمسافة يعني يبقى شايف كده الملائكة والقديسين زي ما احنا شايفين بعض ويبقى بيتنقل من مكان لمكان بدون آه، طائرات ويبقى رجل في السماء ورجل في الأرض ايه اللي وصله لكده كان متواضع فكل يوم في نطة لقدام كل درس بيتعاش كل معنى ما بيفضلش غير غير- نظري لا كل ده من مدخله التواضع تبان في كلمة ايه في يوحنا 21 ربنا يسوع وهو بيودع تلاميذه في آخر إصحاح في إنجيل يوحنا بيقول له بطرس لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء يعني لما كنت صغير كنت بتمشي بدماغك لما تكبر يا بطرس آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء معناها الحرفي ببساطة إيه لما الواحد يكون بحاله بصحته بيمشي بدماغه مش محتاج حد يسوقه لما يعجز شوية محتاج اللي يمسك في ايده فايه يلبسوه جزمة ويظبطوا هدومه ويمنطقوه ويسندوه عشان يتحرك طب ايه علاقتها بالموضوع اقول لكم ايه العلاقة العلاقة انك طول ما انت لسه شايف نفسك شوفة شباب بتمشي بدماغك انما مش بتمشي بقيادة ربنا مفيش نمو روحي علامة الشيخوخة الروحية النمو الروحي إن اللي بيحركك مش أنت لما تبقى شيخ روحاني هنا الشيخوخة بمعنى كبرت روحيا آخر يمنطقك فاهمين المعنى ويرسلك حيث يشاء ربنا يحركك زي الشطرنج لا ده احنا فين وال- والحاجات دي فين احنا بنتحرك بمزاجنا لسه إنما يقول لك حمل الروح إلي النبي فوجد في أشدود ثم حمله الروح فوجد في غزة إيه ده؟ بيصفروا من حتة لحتة الروح القدس بيحركه بس بمنتهى البس- السهولة لكن في أول حياته كان عنيد زينا ويقفش ويقول له مش شغال ومش لاعب وأنا إنما في آخر حياته متى شخت آخر يمنطقك كل ده أساسه التواضع كل ما الواحد بقى متواضع كل ما كبر روحيا التلمذة ايه اللي خلي واحد يسمع يتلمذ واحد يسمع ما بيتلمذ ما بيستفدش ايه اللي بيفرق واحد في الفايدة عن واحد حتة التواضع لما الواحد يكون متواضع جدا كل يوم يتعلم درس ده مش كل يوم ده كل شخص ممكن يقابله يتعلم منه درس ده كل كلمة يسمعها ممكن يطلع منها بدرس إنما الواحد فينا اتكلم عن نفسي ممكن أسمع 100 وعظ وما طلعش بمع فايدة مخ تخي ليه؟ مفيش تواضع إنما لو في تواضع تلاقوا التلمذة سريعة فكل درس الواحد يلقطه بسهولة ويكبر في مثل جميل قوي في أعمال الرسل 18 عن واحد اسمه أبولس أبولس ده راجل اسكندراني وكان يهودي مذاكر شاطر ودخل المسيحية آمن بالمسيح بس ما كانش عارف كل حاجة لسه ما سمعش عن المعمودية المسيحية كان متعمد على يد يوحنا المعمدان وبيعلم المسيح ربنا وتعليم مظبوط انما في حاجات ناقصة فسمعوه برسكيلا واكيلا وهو وهو بيوعظ فهم مستنيينه يخلص الوعظة ويقول يلا يا جماعة إذا كنتوا أمنتم تيجوا تتعمدوا ما قالهاش هو بيتكلم صح عن المسيح وبيقول المسيح ربنا هو اللي فدانا ودم المسيح كلام كويس قوي وبعدين يجي في الحتة المهمة مش راضي يقولها فأول ما خلص الوعظة خدوه على جنب قال له في سؤال هو أنت واخد بالك إن في حاجة اسمها المعمودية المسيحية قال لهم أنا ما أعرفش غير معمودية يوحنا فشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق خلي بالك هو اللي كان بيوعظ وهم كانوا قاعدين بعد الوعظة حصل إيه خدوه على جنب هم بيعلموه وهو اللي بيسمع ما استكترش أبدا سمع الكلمتين وقال لهم كتر خيركم أنا ما كنتش عارف الحتة دي وتاني يوم على طول بقى يقول لازم نتعمد لأنه إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله على طول كده التلمس بسهولة آه ما عندوش مشكلة لأنه بيحب ربنا بجد طب أكيلا وبريسكيلا دول ما بيوعظوش ومش مش مشهورين زي أبولوس مش مهم بس عارفين حاجة أنا مش عارفها فيشرحوا لي فاهمين المعنى يعني هل احنا عندنا التواضع اللي يخليك تتعلم من واحد اقل منك فاكرين القصة بتاعت أنبر سانيوس لما قعد جنب راهب راهب فلاح كده حافي عجوز أمي كان الرهبان كتير منهم أميين بس كانوا حافظين غيبا لكن ما يقروش فجاله زوار من روما هو الأنبر سانيوس ده كان في يوم من الأيام معلم أولاد الملوك فجاله زوار من روما ناس بقى بدل يعني وهو قاعد على الأرض جنب راهب فلاح بسيط فتعجبوا أنه يسأل الفلاح الراهب الأمي فبعد ما خلص قعدته مع الفلاح ده راهب بسيط قالوا له كيف تسأل يا أبانا وأنت معلم المسكونة قال لهم صدقوني الألف باللي يعرفها الفلاح ده أنا لسه ما عرفتهاش الألفابيتا القبطية التي يتقنها هذا الراهب أنا لم أتعلمها بعد يعني مبادئ الحياة الروحية اللي عايشها هو بقاله سنين أنا لسه ما عملتهاش ما عرفتهاش وقاعد بشغف يتلمز على واحد لو شفناه نديله قرشين عشان فاكرينه شحات بركة كمان الإيمان طب إيه علاقة الإيمان إحنا بنحط أي حاجة في أي حتة لا الإيمان فعلا ينمو بالتواضع برضو كلنا فينا إيمان وكلنا ضعاف الإيمان لازم نعترف بكده لأننا بنقلق بنخاف مش مشتاقين للسما كفاية بنعول الهم بنضطرب مش مشغولين بربنا كفاية يبقى الإيمان ضعيف طب إيه اللي يخلي الإيمان يشد حيله شوية ويقلب جبال ويحركها التواضع تبان قوي في موقف الكنعانية الكنعانية جت تقول للمسيح ايه بنتي مجنونة ارحمني ما سألش فيها زنت ما سألش فيها تلاميذ شفعوا فيها ما سألش فيهم فقامت ركعت تحت رجليه وقالت له ارحمني بقى قال لها احنا مش بنرمي الاكل للكلاب بعد كده بصراحة بقى كفاية قوي قالت له والكلاب بتلزق يمكن لقمة تقع يعني مش ماشي فقال لها يا امرأة عظيم إيمانك طبعا دي كلمة يعني شديدة قوي عليها انه يقول لها كلاب دي إنما هي متواضعة هي قالت له أنت فاكر إن أنا مش عارفة أنا جنبكم حتة كلبة بس وماله ما أنتوا اللي عندكم الأكل كلبة كلبة بس هاخد ما اتضايقتش أبدا شوفوا التواضع وهو طبعا ما قصدش جراحة ده بيقول المثل اليهودي ده كان مثل يهودي الأنعارة اليهودية كانت تقول الشعار ده ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلام ده مش كلام المسيح ده كلام اليهود وهو عارفة أنه الكلام عليها فقالت له ماله الكلاب تستنى لقمة قال لها يا امرأة عظيم إيمانك خد اللي انت عاوزاه بنتك تخف طبعا قائد المئة نفس الموقف الراجل راجل عسكري راجل حرب راجل محترم جدا راجل مشهود له غني وبعدين مستكتر قال ايه يروح للمسيح بنفسه فبعت له مراسيل ابني بيموت فالمسيح قال اروح له اروح له فبعت له مراسيل تاني قال له تيجي فين تيجي فين طب ما انا كنت جيت لك وانت فاكرت فاكرني ما جيتلكش يعني كرامه مني ده انا ما استاهلش اجيلك فانت تيجي بيتي لا لا لا تكلف خاطرك ليه قول كلمة من عندك وانا مش فاهم انا فاهم يعني ايه النظام أنا فاهم يعني إيه الأوامر أنا لما أقول لعسكري لازم يجري يعمل اللي أنا بقوله قول كلمة من عندك شوف التواضع قال لهم لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي بقى أي يهودي تعبان يمسك في المذيع يقول له لازم تدخل بيتي وقائد المئة قال له أنا مستاهلش لا أجي لك أكلمك ولا تدخل بيتي أنا مستاهلش أساس قول بس كلمة فقال لم أرى في إسرائيل كلها إيمانا مثل هذا الرجل إنما إحنا شايفين في إيه تواضع والتواضع خلى إيمانه جبار اللي مخلي اليهود مش قادرين يوصلوا للإيمان ده إيه ما عندهمش تواضع هو بقى بتواضعه سبق اليهود اللي في عصره كله الستر والغفران أكتر حاجة تشد ربنا تخليه ينسى اللي فات خالص يقلب الصفحة يسامح وهو مبسوط انه بيسامح لما تجيله متواضع تبان في حاجات كتير قوي صفانيا اتنين في آية جميلة تقول اطلبوا الرب يا جميع بائسي الأرض الذين فعلوا حكمه اطلبوا البر اطلبوا التواضع لعلكم تسترون في يوم سخط الرب يعني يوم غضب ربنا اللي هيتستر المتواضع اللي هيتستر يعني يعدي كده في الهادي يستر في ذلك اليوم محدش مش ما بيغلطش بس في ناس مستورين سترتنا وأعنتنا دول اللي هيكونوا فيهم تواضع أخاب الملك كان راجل بطال وشرير جدا وإنسان تحدى ربنا كتير مرة إيليا بس قال له كلمتين ناشفين قال له ربنا بيقول لك روح وص بيتك لما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسد وصام الطجع ومشى بالسكوت دي علامات تواضع أخاب ال... تعرفين أخاب ده رمز للشر رمز للفساد كله مرة في عمره مرة واحدة اتعدل ساعة فرقت مع ربنا فكان كلام الرب إلى إيليا هل رأيت كيف إيه اتضع أخاب الواحد يبقى عاوز يقول ربنا رب انت هي... هيخلع عليك الكلام ده ده أخاب ده مراته إيزابل ده ده بتاع يوميها بس بالكتير وليكن بدل اتضع خلاص خلاص ده ايه يا رب ده ده اللي قتل انبيائك وهدم مذابحك ده اللي دخل الوثنيه في الشعب ده اس الفساد ده رمز الشر في العهد القديم بدل اتضع خلاص ايه يا رب ازاي فقال هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامي من أجل أنه قد اتضع أمامي لا أجلب الشر في أيام شوفوا قد إيه التواضع يفرق مع ربنا يستر إزاي مرة الوحيدة اللي اتقالت كلمة حلوة في أخاب فرقت مع ربنا جدا بالك بقى لو الواحد حياته كلها كده فيها تواضع تبقى كده مستورة على طول نراجع نقول التواضع يدينا ايه ها راحة نعمة حكمة توبة تلمذة نمو إيمان ستر